باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. نستكمل في هذا المساء المبارك الجزء الختامي في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي رسالة الفرح. في الجزء الختامي بيبتدي يتكلم عن الجزء الرئيسي او الموضوع الرئيسي اللي كان بسببه الرساله وهي عطايا اهل فيليبي اللي وصلت الى بولس الرسول وهو في السجن عن طريق الخادم ابوفروديتس. احب اقرا وياكم الجزء ده في الاصحاح الرابع من عدد عشره. ثم اني فرحت بالرب جدا لانكم الان قد ازهر ايضا مره اعتناءكم بي. الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصه ليس اني اقول من جهه احتياج فاني قد تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه اعرف ان اتضع واعرف ايضا ان استفضل في كل شيء وفي جميع الاشياء قد تدربت ان اشبع وان اجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي اللي هو ضيقة السجن يعني. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفيلبيون أنه في بداية الإنجيل بداية الإنجيل يعني بداية الخدمة لما خرجت من مقدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. الشعب معطاء يعني. ليس إني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت قد امتلأت إذ قبلت من أبفروديتس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع ولله وأبينا المجد إلى ظهر الظاهرين أمين سلموا على كل قديس في المسيح يسوع يسلم عليكم الإخوة الذين معي يسلم عليكم جميع القديسين يقصد المؤمنين ولا سيما الذين من بيت قيصر لو بيت الإمبراطور نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين كتبت إلى أهل فيلبي من روميا على يد أبوفرودوتس نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين في الجزء ده وهو بيتكلم ويانا وبيختم بقى الرسالة وهو بيكلمنا عن مشاعره قدام تجاه العطية التي أرسلها أهل فيليبي إليه قبل ما أدخل في تفاصيل الجزء الختامي ده أولا أحب أهنيكم بنهاية الصوم صوم العذراء اللي نحتفل بيه بعد أيام بعيد أمنا العذراء مريم وإصعاد جسدها وكمان بنحتفل بكرة بعيد التجلي المجيد اللي هو يعتبر آخر الأعياد السيدية في السنة الكنسية و احنا في نهاية الشهر خالص اللي هو نهاية آخر شهر شهر مصر آه كل سنة وانتم طيبين ويكون فترة الصوم ده هي فترة طيبة جدا وقدامنا أمنا العذراء مريم تشفع فينا ومن أجل حياتنا ومن أجل كنيستنا ومن أجل بلادنا آه أرجع للجزء اللي هو الختامي القديس بولس الرسول وهو بيتكلم عايز يشكرهم على عطاياهم بس قبل ما يشكرهم حب يدينا مجموعة من الدروس المهمة جدا كلها بتدور حوالين ما نسميها الرضا أو الاكتفائية أو باللغة المشهورة القناعة عايز يقول لي هنا ويشرحها لي بوضوح شديد يقول أني فرحت جدا ما تنساش أنها رسالة الفرح وهو في السجن فرحت جدا فرحت بالرب جدا لأنكم قد أظهر أظهر جاي من الظهور يعني شجرة طلعت الزهور بتاعتها أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة لما كان بيخدمهم كانوا بيجمعوا عطايا بيدوها له عشان يخدم بيها الخادم أمين على النفوس وأي أمين على أي عطية يقدمها الله له أحيانا الناس تفكر أفكار فيها ضلال وفيها فكر ترابي إذا كان الكنيسة لما بتقيم خدام تقيم أباء علشان الخدمة في أماكن كتيرة هذا الأب الكاهن أو الأب الأسقف هو بيقوم وبيؤتمن على النفوس اللي هي أغلى شيء أغلى شيء لما يجي ناس تتكلم على الأموال بأي كلام يكون غير حقيقي أو في أكاذيب في شكل من الاعتداء وشكل من الإشاعة أو الكذب اللي ممكن يكون وبالتأكيد بيكون غير حقيقي بس عدو الخير هو اللي ينطق على أفواه هؤلاء خد بالك هو بيقول لهم أنا لما كنت وياكم كنتوا بتقدموا عطاياكم اللي بخدم بيها لما رحت السجن ما بقاش عندكم الإمكانية دي لكن طلعتوا ناصحين جمعتوا عطايا وكلفتوا الخادم بتاعكم وراح مشوار كبير من فيليب لغاية روما علشان يقدم العطايا ده هو له في السجن أني فرحت بالرب جدا لأنكم قد أزهر كان زرعت بذرة والبذرة عمالة تطلع الشجرة والشجرة بقى بتطلع الزهور دهيت أزهر اعتناءكم بيه عنايتكم وهنا المخدومين بيعتنوا بالخادم زي ما الكتاب بيقول الفاعل مستحق أجرته بس قبل ما يتكلم بيدينا مجموعة من الدروس المهمة جدا في حياة الإنسان وحياة الخادم يقول لنا كده أني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه ماليش طلبات لا انا مكتفي بما تعلمته اتعلمت الاكتفاء اتعلمت اعيش بالقليل الحاجه الموجوده ماليش طلبات معينه وهنا كلمه تعلمته يعني عمليه خدت وقت عشان الانسان يتعلم مهاره معينه او يتعلم سلوك معين او تدريب معين ويقول اني قد تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه شيء جميل خالص ان الخادم يكون بالصوره دهيت خالص واللي موجود واللي ربنا بيبعته له هو مكتفي بيه ويمكن لما نشأت الحياة الرهبانية نشأت في أحد مبادئها الفقر الاختياري وهنا الفقر الاختياري اللي هو ان الانسان بيتعلم الاكتفاء اللي موجود خلاص طبعا يمكن كتير فيكم يفتكر القصة الجميلة اللي كانت واحد من القديسين كان لما يجوا يزوروه عايش في البرية يقولوا له اتفضل يا أبونا الهدية دي يقول لهم لا لا لا أنا مكتفي بما اللي عندي مش عايز حاجة يوم الناس امشي زعلانه وبعدين يجوا له ناس يزوروه يقولوا له ادينا بركه اي بركه يقول لهم انا ما حلتيش حاجه فيمشوا زعلانين فوقف يصلي بدموع امام الله يا رب اللي بييجوا يقدموا حاجه بيمشوا زعلانين عشان ما باخدش الحاجه واللي بييجوا يطلبوا حاجه ما عنديش حاجه اديها لهم فبيمشوا زعلانين بزعل دول وبزعل دول اعمل ايه اعمل ايه فقال له بسيطه خالص اللي يقدم لك حاجه حطها في الركن كده واللي يجي يعوز حاجه يقول له خد من اللي انت عايزه من هنا وحل بسيط جدا وحل نقي وكانت النتيجه انه فرح الناس سواء اللي بيقدموا او اللي بيقدموش خلاهم يمشوا فرحانين وتعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه مكتفي الإنسان في إنسان يبقى عايش وكل فكره في الأرض وفي التراب في الامتلاك أو حب القنية وفي واحد ما بيحطش قدامه الامور دي خالص تعلمت ان اكون مكتفيا دي اول درس في آه، حياه القناعه او حياه الرضا يكمل ويقول اعرف ان اتضع اعرف ايضا ان استفضل في كل شيء وفي جميع الاشياء قد تدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص يعني في كل الأحوال أنا اتدربت على كده واحد فيكم يسألني سؤال يقول إزاي يعني يشبع ويجوع ويبقى بنفس المشاعر طب وإزاي لما آه، يستفضل أو ينقص منه حاجة يبقى بنفس المشاعر عايز أقول لك السر السر المسيح اللي حال فيه وجود المسيح في قلب الإنسان بيديله هذا الشبع خالص وبيديله الشبع دهوت مش بس من الطعام والشراب ده بيديله الشبع في الحياة حتى دايما يقولوا كده تعبير جميل يقول لك فلان ده شبعان فلان ده ابن أصل شبعان ما يمدش ايده على حاجة مش بتاعته خالص انسان عايش بالأمانة بولس الرسول بيقدم لنا الصورة الجميلة دهيت ويقول تدربت يقول كده في جميع الأشياء قد تدربته عشان كده احنا بناخد تدبي- تدريب الواحد ياخد تدريب لما تيجي تحب تقتني فضيلة معينة لازم أدرب نفسي آه، واحد شوية بشوية يكبر في التدريب ده في صلواتنا في دراسة الكتاب في أصوامنا كل الممارسات الروحية تحتاج تدريب الواحد يتدرب والتدريبات الروحية أحد الوسائط الروحية للإنسان إنسان بيتدرب إزاي يقدر يمارس حياته ويتدرب على كده إزاي ما بنتدرب في أي حاجة بنتدرب على القراية وعلى الكتابة على استخدام الكمبيوتر على استخدام الأجهزة الواحد بيتدرب آه، يقول لك انا رايح ده رايح دوره تدريب في الحاجه الفلانيه آه، مثلا في الاعمال الاداريه في اعمال الحسابات دوره في اعمال الاداره قد تدربت خد بالك نمرة واحد تعلمت خدت الدرس كويس احنا بنتعلم هنا آه، فن الرضا او القناعة او الاكتفاء ونمرة اتنين قد تدربته نمرة ثلاثة بقى الجميلة خالص اللي بتشرح السر يقول كده استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ودي يمكن اشهر ايه بيحفظوها اولادنا في التعليم وفي المذاكره وفي الامتحانات استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني خد بالك هنا عايز يقول لنا مبدا انا اتعلمت واتدربت بس نمره ثلاثه القوه من شخص المسيح نفسه اخدها من المسيح آه، مش قوة ذاتية لا دي قوة من المسيح نفسه على رأي ربنا يسوع المسيح لما قال لنا في إنجيل يوحنا بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء هنا بيقول أستطيع كل شيء في المسيح في المسيح أو بالمسيح أستطيع كل شيء لو سكت نقول له إزاي ده انت انسان وامكانياتك محدوده وقدراتك محدوده يعني ايه تستطيع كل شيء انت محدود في كل حاجه يقول لا استطيع كل شيء في المسيح يعني كان الانسان يدخل جوه المسيح والمسيح هو اللي يتصرف هو اللي يتحرك وهو اللي يخدم وهو اللي يعمل الشيء الذي يقويني وهنا آه، في موقف اخر بولس الرسول يقول انا ما انا بل نعمه الله العامله فيا انا انا مين انا مين انا ذات الانسان هو هنا بيقول استطيع كل شيء امام الله لا يوجد مستحيل خالص امام الله وكلكم بتحبوا الايه اللي بتقول غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك يا الله لا يعثر عليك شيء ما فيش شيء يبقى بعيد عنك هنا استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني بيقول لي ان القوه هي من شخص المسيح واتعلمت واتدربت لكن اللي بيعطيني القوه زي في الجزء اللي فات بتاع الأسبوع اللي فات يقول لي إن الفرح ده من المسيح افرحوا في الرب افرحوا في المسيح خلي فرحك ده هو مركزه هو المسيح الحياة والعمل هو المسيح الذي يعمل اعمل علاقة قوية زي ما قال لنا في أول الرسالة لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته معرفتي بالمسيح هي اللي بتخليني أنا أقدر أعمل شيء أعمال كتيرة وخدمات كتيرة يقول الإنسان إزاي دي تحصل إزاي ممكن ده يتم إزاي حط قدامنا علامات استفهام كتيرة لكن مع الله لا توجد علامات استفهام وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله والقصص والمعجزات والأحداث والمواقف والتاريخ بيشرح لنا قد إيه أمور كتيرة كان الواحد يقول مش ممكن تتم ولاقي إزاي الله يتممها ويكملها أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني لكن يكمل ويرجع يتكلم على عطية أهل فيلبي غير أنكم فعلتم حسنا إذا اشتركتم في ضيقتي ما أجمل الرعية التي تشارك راعيها في الضيقات ما أجمل الرعية اللي تعمل كده اللي تشارك الرعية في الضيقات وأنتم أيضا تعلمون أيها الفلبيون أنه في بداية الإنجيل لما خرجت من مقدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم بيتذكر عملهم القوي اللي عملوه اللي قاموا بيه قبل كده بيتذكر عملهم الجيد اللي قدموه ان انتوا اشتركتوا ويايا وساعدتوني في بداية الإنجيل ما هي الخدمة ما تنجحش غير بالخادم والمخدوم الاتنين الراعي والرعية الاتنين ويا بعض ما أجمل الراعي المتحد مع رعيته والرعية اللي صارت إكليل للراعي والاتنين بيشتغلوا ويا بعض في توافق في محبة في سلام ما أجمل الخدمة اللي تكون بالصورة دهيت الراعي والرعية ويا بعض فإنكم في تسالونيكي أرسلتم أيضا إلي مرة ومرتين لحاجاتي يعني أنتوا رعية مش سايبة راعيها صورة لامعة عن خدمة الخادم أو خدمة الراعي لرعيته وازاي الارتباط الوثيق اللي موجود ما بين الاتنين وبعدين يأكد بقى على شيء مهم قوي ليس إني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم خدوا بالكم كلمة الثمر هنا مرتبطة بكلمة اللي قالها في آية عشرة قد أزهر أيضا مرة اعتناءكم بي يعني مرة يكلمهم إن في زهور flowers طلعت والمرة دي بقى بيتكلم على الثمر ال fruits اللي طلعت الثمر اللي طلع يعني كأن الشجرة اللي زرعها في رعاية أهل فيلبي طلعت زهور وطلعت ثمار إيه الجمال ده هنا يقول ليس إني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم أنتوا عايشين في هذه المحبة الكبيرة والمحبة دهيت خلتكم تطلعوا الثمر ده ليس إني أطلب العطية مش الموضوع إنكم قدمتوا عطية ده مش حكايه مش ده مش ده الموضوع الموضوع ان في ثمر في خدمتكم في احساس بالمسؤوليه في خدمه في محبه ربطت بين الراعي وبين الرعيه النهارده دور الراعي والنهار وبكره دور الرعيه والاتنين بيشتغلوا ويا بعض ليس اني اطلب العطيه بل اطلب الثمر المتكاثر الثمر اللي مستمر على طول لحسابكم الحقيقه صوره جميله جدا ويعني احنا بنشكر ان الرساله نشكر ربنا ان الرساله كتبها بولس الرسول في السجن وفي صفاء السجن وفي هدوءه ابتدى يرسم لنا صوره ورديه جميله جدا عن خدمه الخادم او الراعي في وسط رعيته ولما بيبتعد عنهم لأي سبب زي سبب السجن هنا كيف تكون هذه العلاقة وازاي يكون الإحساس عايز أقول لكم أن الخدمة الحقيقية هي خدمة أفعال مش مجرد كلام بولس الرسول ضروري تعب وياهم وخدم وياهم بيحكي لنا سفر الأمس سفر الأعمال عن هذه الخدمة في فيليبي وزي ما قلت لكم في بداية المحاضرات دهيت إن فيليبي كانت أول مدينة أو قرية عرفت الإيمان بالمسيح في قارة أوروبا وإزاي الإيمان ابتدى ينمو من ليديا بائعة الأرجوان حاجة بسيطة كده شوية بشوية لغاية سجان فيليبي وتنمو الرعية وبولس الرسول يتحمل الألم من أجلهم وتكبر الرعية شوية بشوية والرعية تقدم يطلع في وسطها زهور ويطلع في وسطها ثمار عايز أقول لك حاجة مهمة الزهرة لما بتطلع في أي نبات ما مش بنسمع لها صوت والثمرة لما بتطلع في أي شجرة مش بنسمع لها صوت ثمر البر يزرع في سلام رعية زي أهل فيليبي كانت حياتهم أفعال مش أقوال احذروا لا تكون الرعية في مكان هي الرعية يتكلموا كتير والكلام الكتير يضيع كل ثمر عندهم خد بالك الزهور طلعت في هدوء وفي صمت والثمار طلعت في هدوء وفي صمت ولما احنا بندخل ون... ننور شمعة في الكنيسة الشمعة تفضل منورة وتسكب دموعها في صمت مش بنسمع صوت للشمعة الهدوء والسلام هو اللي يخلي فيه ثمر الضوضاء والصخب والكلام الكتير يضيع كل ثمر انتبهوا في كل رعية لأن في أماكن تلاقي الناس كلها عماله تتكلم وعمالين ينقلوا الاشاعات والاخبار ايه وما درتش حصل ايه اين هي الثمار ما تلاقيش فيه ثمار ما تلاقيش اي ثمر في الخدمه ده هي خالص وممكن المسؤول يقعد في الخدمه ده هي سنين كتيره ولا نجد ثمر خالص وفي خدمه تانية تلاقي لها ثمر خالص في بعض الاماكن يخدم الاب الكاهن سنين طويله ونيجي مثلا عشان نختار شخص يكون كاهن ويخدم ويساعد وياه تلاقي فيه صخب لا ينتهي اين هي الخدمه اين هي الصوره الجميله اللي بنشوفها هنا يقول ليس اني اطلب العطيه مش المبلغ اللي انتوا قدمتوه ولا العطية اللي جبتوها دهيت وجابها الخادم بتاعكم هي الحكاية أنا أطلب الثمر المتكاسل لحسابكم والثمر ده طالع في محبة وفي فضائل عديدة عمالة تنمو في وسط هذا الشعب وفي هذه الرعية ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت قد امتلأت إذ قبلت من أبفروديتس الأشياء التي من عندكم اللي انتوا جبتوه ده أنا قبلته بكل محبة ويقول عليها بقى تعبير جميل قوي نسيم رائحة طيبة خد بالك من التعبير نسيم النسمة يعني عملكم ده هو عامل زي النسمه الواحد لما بيمشي كده ويشوف نسمة جميلة هواء رائحة طيبة بيبقى الإنسان في غاية من السعادة والسلام الداخلي ويكمل يقول ذبيحة مقبولة مرضية عند الله يعني اللي انتوا قدمتوه دهوت عبارة عطية العطية اللي انتوا قدمتوها هي نسيم رائحة طيبة كأنكم قدمتوا ذبيحه يعني عطيتكم دي قد ايه مقبوله امام الله رائحه طيبه نسيم رائحه طيبه نفس التعابير ده هي قيلت على الذبائح في العهد القديم في سفر اللويين يقول لك ذبيحه مقبوله مرضيه عند الله يا يعني مش قدموا مش الموضوع الامور الماديه الموضوع ان دي عامله زي الثمره ثمره محبه ثمره فضيله ثمرة حياة جماعية عايشين فيها أهل البلد دهيت أو أهل الرعية دهيت ده الثمرة دهيت لها نسيم رائحة طيبة ذبيحة مرضية مقبولة مرضية عند الله الصورة الجميلة دهيت كانوا بيقول لهم ايه بيقول لهم انتم صرتوا شركاء ليا في الخدمة يعني انا بخدمكم وانتم بتخدموني وزي ما قرينا في اول الاصحاح الرابع ده يقول لهم انتم سروري واكليلي انتم فرحتي انا مش عارف مين الاكثر فرحا هو بولس الرسول كان اكثر فرحا من اهل فيليبي ولا اهل فيليبي اكثر فرحا من بولس الرسول ما هو ده حساب العطاء والاخذ ما بين الاثنين الاثنين كانوا فرحانين وقمة السعادة اللي موجودة في حياتهم وهم بيقوموا بالدور ده فيها شكل من اشكال المحبه الصافيه ما بين الخادم والمخدومين ما بين الراعي والرعيه ويقول لهم كده مش الحكايه العطيه بتاعتكم مش الحكايه الحاجات اللي انتوا بعتوها كتيره ولا قليله مش ده الموضوع خالص الموضوع الحياه الروحيه الاشياء نسيم رائحه طيبه عايز يقول لهم ايه عايز يقول لهم التقدمة بتاعتكم دهيت بيها صرنا شركاء في الخدمة والتقدمة بتاعتكم دهيت نسيم رائحة طيبة والتقدمة بتاعتكم دهيت ذبيحة مقبولة ومرضية عند الله يا أنا تهلي أهل فيليبي لما جمعوا شوية القروش اللي جمعوها دهيت عشان يبعتوها لبولس الرسول ما كانش في بالهم ده كله كان اللي في بالهم إن بولس في السجن عايزين نقف جنبه فقط لكن هو قدم لهم شكل من أشكال التشجيع وأشكال المدح المدح على المحبة اللي ورا العطية دهيت وده شيء الحقيقة كان أكثر من رائع وهو بيشرحه ليهم عايز أقول لك قال اتعلمت واتدربت وقوة المسيح اللي حاضرة فيا ويجي في آية 19 بقى ودي آية مهمة بيختم بيها الفكر وهو بيتكلم يعني يقول كده فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع ده بيدعي لهم بقى الدعوة الجميلة ده هي عايز يقول لهم ايه عايز يقول لهم ان الهي بيسدد كل احتياجي انا بصلي لكم ان يملا الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد ربنا يديكم كمان وكمان ربنا يبارك في حياتكم كمان وكمان انتوا اللي قدمتوا هذا القليل ربنا يديكم الكثير وبالصورة دهيت هو بيتكلم يعني الله بيسدد احتياجي خالص وتعلمت واتدربت وشبعان خالص لكن كمان بصلي لكم علشان محبتكم اللي ظهرت دهيت يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع رائع رائع بولس الرسول وهو بيتعامل في هذا الموضوع بطريقة راقية وبأسلوب حلو وأسلوب مسيحي جميل عايز اطلع من الجزئيات دي كلها وخلاص بيختم الرساله لكن عايز اطلع منها بشويه دروس مهمه اول درس روحي ممكن نشوفه في الجزئية الختامية دهيت في رسالة فيليبي إن عايز يقول إن ربنا بيعتني بنا أنا الخادم وأنتوا المخدومين بيعتني بنا عناية فائقة خالص خد بالك ما سمعناهوش يشكو في واحد تقعد وهي دايما يشكي أو يتذمر أو يعترض أو يعني يحس كده في في كلامه او في سنة الكلام روح مثلا المضايقه او روح الضيقه ده هو في ضيقه ضيقه السجن او يعني انه مش عاجبه الحال اللي وصل فيه ابدا عناية الله الفائقة بالإنسان في كل الأحوال طبعا بولس الرسول لما اتحط في السجن ما حطش في باله مين هيخدمه هو في السجن ومين هيسدد احتياجه لكن الله ضابط الكل حرك قلب أهل فيليبي وقال لهم خدوا بالكم من خادمكم بولس الرسول العناية عناية الله الفائقة درس تاني عايز يقول لنا ان قوة الله لا تفشل ابدا قوة الله تبنى على المحبة المحبة التي لا تسقط ابدا المحبة التي لا تسقط استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني قوة الله تصنع بالانسان كل شيء يعجز الانسان عن تصوره او يفكر فيه و عايز يعني اشبهها لك بتشبيه جميل خالص لما بنيجي نزرع شجره الشجره بتبتدي تمد جذورها في الارض عشان الجذور دي تدور على الميه وتدور على الاملاح المطلوبه علشان نمو الشجره بس الجذور دي احنا مش بنشوفها مخفيه وتطلع الشجره شويه بشويه يطلع الساق والاوراق والزهور والثمار شجرة بس أهم جزء في الشجرة إحنا مش شايفينه هو المخفي طب التشبيه ده في حياة الإنسان إيه؟ الجزء الخفي في حياة الإنسان هو إيمانه الإيمان مش بنشوفه بالعين الإيمان زي الجذور طول ما إيمانك قوي وممتد لا نراه ولكن نشوفه بقى في الشجرة الشجرة النامية على رأي داود النبي يقول كالشجرة المغروسة على مجاري المياه خد بالك كلمة مغروسة جذور المغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتسر خضرة دايما وكل ما يصنع ينجح فيه الإنسان هنا قوة الله التي لا تفشل أبدا خالص طول ما أنت معتمد اعتمادك على قوة الله باستمرار الانسان يكون ناجحا وناميا ومثمرا ومزهرا طول ما الانسان كده لان عنده جذور جذور ممتده في الارض ممتده في الحياه والحكايه دهيت حكايه مهمه خالص علشان الانسان يشعر ان ان مش هو اللي بيشتغل يعني انت لما تشوف شجره جميله كده وتيجي تاخد الثمره تقول الثمره دي جميله قوي هل فكرت في الجذور في الجذور اللي هي شالت الشجره من احنا دلوقتي داخلين بنقرب بعد العذراء على عيد النيروز وعيد النيروز فيه البلح البلح نخلة تلاقيها طويلة أمطار كتيرة وبتطلع البلح في التوقيت ده ونشوف البلح الأحمر والأصفر وحلاوة البلح والترانيم اللي بيقولها على البلح فكرت في الجذور الجذور اللي تحت دهيت مش شايفينها الممتدة اللي بتغذي الشجرة والنخل معمر فكرت في ده كله هذه الجذور هي إيمانك القوي إيمانك ومن إيمانك بتستمد كل شيء تستمد الطاقة تستمد المية كل عناصر الغذاء يغذي إيمانك الشجرة تطلع تطلع ثمارك وتطلع الزهور الجميلة والشجرة المغروسة التي تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتسر دايما خضرة طول السنة هنا درس مهم جدا ان قوة الله لا تفشل ابدا قوة الله قوة ذات الانسان ممكن تفشل وممكن ما يعرفش يكمل لكن قوة الله لا تفشل ولما نقول المحبة لا تسقط ابدا لان المحبة هي الله هو الله لا يسقط ابدا يمكن درس تاني بيقدمهن بوضوح شديد هنا لما بيقول غير انكم فعلتم حسنا اذ اشتركتم في ضيقتي زي ما قلت لك بولس الرسول لما اتحط في السجن ما فكرش هو هيقضي السجن ازاي ولا فكر هياكل ايه ويشرب ايه ويعمل ايه ولا الحاجات دي السجن بتاع بولس الرسول كان زي انسان تحت التحفظ ما كانش زمان السجون بتقدم الاكل والشرب والعلاج والحاجات دي خالص فكان السجن ده او التحفظ ده بيمتنع عن الانسان كل شيء لكن بولس الرسول الجميل يقول لنا كده غير انكم فعلتم حسن اذ اشتركتم في ضيقتي انا عارف ان وعود ربنا ليا مش ممكن تكذب وعود الله دائما صادقة أنا هعتني بكم هعتني بكم لما نقول له نشكرك لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا كل القائمة الجميلة دهيت في صلاة الشكر لأن الله وعوده كده لما يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر دي وعود ربنا كده ده وعد يا بختك وانت بتقرا الانجيل وعمال تطلع وعود لله ليك والوعود ده هي تتحقق لما نشوف حنا أم صموئيل وهي تبكي وبكائها الشديد يظن اللي بيشوفوها إنها إنسانة سكرانة ولكن كانت تبكي من الضيقة والله يوعدها على فم علي الكاهن وتكون النتيجة إن يجيلها الثمر ويجيلها الابن وثالث بنين الصورة المهمة انك في انجيلك وانت بتقراه اقراه لانه رسائل وعود لك وعود كتيرة خالص لا يمكن احصائها وثق ان هذه الوعود صادقة لا تتغير هو ربنا يستخدمها وفي الوقت المناسب جدا وده اللي بيخلينا نفرح بالآية بتاعة رومية 8 28 كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله ده وعد كل الأشياء اللي في حياتنا في حياتنا مش كل الأشياء الحلوة لا ده كل الأشياء الحلوة والمرة والكبيرة والصغيرة والقريبة والبعيدة واللي حصلت النهاردة واللي هتحصل بكرة الله ياخد كل ده ويحوله إلى خيرك هو صادق في وعوده كلها فوعود الله قوية الثلاث دروس دي ثلاث دروس مهمة جدا عناية الله بالإنسان فائقة قوة الله للإنسان لا تسقط أبدا ولا تفشل وعود الله صادقة لا تتغير حطها قدامك باستمرار وانت بتذاكر ويايا الجزء الأخير في هذه الرسالة وعجيب بولس الرسول وهو بيقدم لنا الرسالة دهيت يقدمها لنا وهو في السجن ويعلمنا ونصير نحن من رعيته زي ما كان أهل فيليبي واحنا نشكر الموقف الجميل ان بولس الرسول يروح يبشر أهل فيليبي ويحبوه وبعدين هو يتحط في السجن يوم يكتب لهم رسالة والرسالة نقراها هنا في أسفار العهد الجديد ونتعلمها إحنا النهاردة بعد قرون وقرون ونصير كأننا من هذه الرعية الجميلة زي أهل فيليبي بالظبط الصورة الجميلة دهيت يمكن لما بنحتفل بالقديس الأنبا برام اللي هو قديس الفيوم أو صديق الفقراء له عبارة كده لطيفة كان دايما يكررها يقول لك لا حزن لا حزن ولا عزن لا حزن يعني الإنسان يحوز الشيء يحوزه الحيازة ولا عزن هو الإنسان مكتفي زي ما كلمنا في الجزء دهوت وشرحه لنا لا حزن ولا عزن عاش الإنسان كده لا هو خزن حاجات ولا هو جه في يوم يقول ناقصني حاجات هو الله قائم بأنه يسدد كل الاحتياجات بتاعته في نهاية الرسالة ملحوظة صغيرة يقول لنا كده سلموا على كل قديس في المسيح يسوع بيبعت السلام من السجن ويسلم عليكم الإخوة الذين معي اللي كانوا بيزوروه إن كان تيميساوس إن كان لوقا الرسول الطبيب يعني الخاص بتاعه إن كان أبو فرودوتس اللي كان جايب العطية بتاعة أهل فيلبي يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر إيه اللي جاب قيصر هنا بقى هو السجن موجود في روما وروما دي مسكن قيصر قيصر الامبراطور لكن الجنود اللي بيحرسوا السجن لهم ورديات بيتغيروا فكل مجموعة بتيجي عند بولس الرسول بيعلمهم شيء عن المسيح وبعدين يروحوا يكملوا الحراسات بتاعتهم في بيت قيصر ويتبدلوا في ورديات أو نبطشيات وتكون النتيجة انهم شوية بشوية اللي كانوا جنود بيحرسوا في بيت قيصر يتعرفوا على السجين بولس الرسول ويتعرفوا على المسيح ويقول كده ولا يسلم عليكم جميع القديسين اللي هم عرفوا المسيح ولا سيما الذين من بيت قيصر يعني خلاص بيت قيصر بقى فيه المؤمنين باسم المسيح صاروا في بيت قيصر أتاري الله وضعه في السجن لأجل خدمة أخرى وهي خدمة الناس الموجودين في بيت قيصر وكأنه وهو سجين وفاقد حريته نراه يقوم بكرازة مش كرازة عادية في شارع ولا في قرية لا كرازة في بيت قيصر وارجع اقول لك كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بولس الرسول في هذه الرساله رساله الفرح الجميله رساله ما هيش طويله ولكن كثيفه من المعاني الروحيه وبتقدم لنا عمل كبير خالص في حياتنا المسيحيه بتشرح موضوعات لاهوتيه تشرح موضوعات عقائدية تشرح موضوعات رعوية بتشرح مواقف في حياة الإنسان الخادم والمخدوم أو المخدومين الراعي والرعية وبتقدم لنا صورة جميلة عن مشهد من مشاهد حياة الإنسان بولس الرسول وهو في السجن احنا بتأمل النهاردة بنختم هذه المحاضرات أو العظات التسعة حوالين رسالة الفرح للقديس بولس الرسول اللي كتبها لأهل فيليبي وقدم لنا شحنة كبيرة من الفرح أنصحك أنك تقرأ الرسالة دي باستمرار اقراها في أي موقف اقراها وفيها مجموعة من الآيات القوية جدا لما بنحطها قدامنا وإحنا بنمارس حياتنا آيات كتيرة أنت بتحبوها زي افرحوا في الرب كل حين زي استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني زي الآلة أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته زي الآية لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح في الإصحاح الأول زي فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح برضو في الإصحاح الأول كمان لما يقول لنا وهب لكم لا أجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله مجموعة من الآيات القوية طلعها عندك كده اقرا الرسالة مرة واثنين وثلاثة وطلع مجموعة من الرسائل من الآيات وحطها قدامك احفظها واستخدمها في مواقف الحياة الكثيرة يعطينا مسيحنا دائما أن نعيش في هذا الفرح الثمين في حياتنا وفي كل يوم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين